القلب ففاض بحبك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله يعني تخيلوا يعني أي واحد صاحب عربية بيقوم يعني ماسك الريموت في ايده يعني يضغط على الريموت تلاقي العربيه اتفتحت يضغط على الريموت يلاقي العربيه تلاقي العربيه اتقفلت انت شفت حاجه خرجت من الريموت فتحت العربيه او قفلتها محدش مننا شاف حاجه انما يقينا في حاجه والا ايه اللي فتح العربيه وايه اللي قفلها عايز اقول ايه عايز اقول ان مش كل حاجه احنا مش شايفينها يبقى مش موجوده لو انا جبت راديو دلوقتي وقمت مشغله هيطلع قران قلبت المؤشر هيطلع كوره قلبت المؤشر هيطلع اغاني هو فين القران والاغاني والكوره ده هو فين الكلام ده يا اخوانا مش كل حاجه ما احنا سامعينها مش موجوده يعني عايز اقول ايه عايز اقول يا اخوانا احنا مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان كل واحد مننا وكل واحدة مننا كل واحد من الدنيا دي كلها لما هيموت هيجي له ملكين يجلسانه ويسألان من ربك ما دينك من نبيك هذا الامتحان الرهيب الامتحان الرهيب بتاع اول ليله تحت التراب دهوت احنا مصدقين ذلك الامتحان في واحد يقول لك انا ما شفتش انا ما سمعتش الكلام ده انا احنا بنبص وبنقف جنب القبر ما بنسمعش الكلام ده مش كل حاجه ما احنا شايفينها مش موجوده مش كل حاجه ما احنا مش مصدقينها مش موجوده وانا بتكلم مع بعض اه الشباب كده واقفين بنتكلم مع بعض فبكلمهم عن يوم القيامه فواحد بيقول لي طب انت بتكلمنا دلوقتي عن الموت طب بتكلمنا عن الحياه قلت سبحان الله هو بيفكر في خمسين سنه وناسي خمسين ألف سنة يوم القيامة بس ده قبل الجنة وقبل النار يا اخوانا ربنا بيقول هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يوم القيامة كل حاجة هتبان على حقيقتها تبلو كل حاجة هتتكشف كل حاجة هتبان حقيقة الدنيا هتعرف هي ايه حقيقة نفسك حقيقة الطاعة حقيقة المعصية حقيقة الناس كل حاجة هتتعرف يوم القيامة حقيقة الدنيا واللي فيها شوف بيقول ايه يوم القيامة لما يعدي 10000 سنة من يوم القيامة او 20000 سنة من يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني ايه هو الوقت كان مشغول بخمسين سنة لقى نفسه في ناس تحت القبور بقى لها 2000 3000 سنة او 4000 سنة او 5000 سنة يلاقي نفسه كل ده في القبر طلع يوم القيامة على بس ما البعث خلص وبدأ الحشر عدلها يجي 500 سنة ولا 1000 سنة على ما دخلت الاعمال تتوزن وخلص من الوزن عدلها 2000 3000 سنة على ما انتظر ان هو يعرض على الله عدلها 5 6000 3000 سنه ففي الاخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي امال الدنيا دي كانت ايه امال الانشغال ب 50 60 سنه في الدنيا دول كانوا ايه اللي كنا مشغولين بيهم وناسيين كل حاجه انا بقول الكلام ده الوقت ليه وبقول الكلام ده في عز الانتخابات ليه واحنا خارجين من مرحله وداخلين مرحله وبعدها مرحله انا بقول الكلام ده يا اخوانا لان كان الناس نسيت ان في اخره للاسف الشديد يبدو ان الثوره قامت عشان الدنيا فعلا ويبدو ان الناس فعلا يا اخوانا فين طلب الاخره احنا شغلنا بايه عن ايه ما احنا امور المعاش وامور الدين الدين مئات الايات في القرآن ومئات الاحاديث في السنة من اجل تنظيم الدنيا يعني الدين مش جاي خصم الدنيا الدين مش جاي قطع الدنيا الدين مش جاي يدك الدنيا وينسفها الدين جاي ينظم الدنيا ولكن واحنا قلوبنا موصولة بالله واحنا فاكرين حياتنا الحقيقية الراجل بعد ما يخرج من الميزان 3 4000 سنة يقول يا ليتني قدمت لحياتي انا كنت مشغول ب 50 سنة عن ده بعد ما يستنى له 5 6000 سنة في العرض على الله هيقول يا ليتني قدمت لحياتي انا كنت مشغول بخمسين سنة عن ده لما يجي يعدي من على الصراط انتوا متخيلين يا اخوانا الصراط ده في ناس بتعدي كالبرق كالريح كالطرف طيب اللي بيعدي عادي بقى اللي بيعدي بسرعته العادية ده ده ممكن يعدي في قد ايه انتوا عارفين الصراط ده قد ايه الصراط ده منصوب على ظهر جهنم طب جهنم دي قد ايه الشمس دي حتة طوبة صغيرة في جهنم طيب الشمس دي قد ايه الشمس قد الارض مليون ومتين الف مرة تقريبا فوق المليون مرة انا عايزك تتخيل واحد بيتمشى بياخد الكرة الارضية دي ماشي على رجليه هيوصل في قد ايه طب الشمس بقى اللي قد الارض مليون مرة اضرب في مليون ضعف طب جهنم بقى الصراط اللي منصوب عليها يعني مش ماسوره منصوبه على المحيط الاطلنطي ولا المحيط الهادي ولا البحر المتوسط ولا البحر الاحمر وبقول لك وبقول لك عدي انا بقول ايه انا بقول هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت ساعتها لما يعرف حقيقة الدنيا إن لبثتم إلا عشرة إن لبثتم إلا يوما لما يعرف حقيقة الدنيا يا اخوانا عايزين احنا مصدقين ولا مش مصدقين احنا مصدقين ان في اخرة الواحد نفسه يوقف كل الناس اللي في الشوارع وكل الناس اللي في النوادي وكل الشباب اللي في الجامعات ويسألهم سؤال مصدقين ان في اخرة طب فين الدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما صدق بالاخرة عليه الصلاة والسلام وعاش حياة التصديق واليقين التصديق الحقيقي النهاردة كان في خسوف للقمر من الساعة 4 و58 دقيقة للساعة 6 و18 دقيقة من المغرب للعشاء كان في كسوف والكسوف على قول زي الامام ابو حنيفة بل الامام مالك قول واجب والامام مالك قال لك واجب على الرجال وابو حنيفة قال لك واجب على الجميع يعني تخيل ان صلاة في عند كثير من العلماء واجبة واجبة وعند الباقي سنة مؤكدة تخيل ان الصلاة زي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليه لما كان بيحصل الخسوف كان بيصلي وقال افزعوا الى ذكر الله في حديث صحيح لما نرى الشمس خسفت او انكسفت نفزع الى ذكر الله سبحانه وتعالى ليه لان ربنا بيقول فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر يبقى اذا ربنا ذكر ان يوم القيامه ده هيبقى يوم خسوف للقمر يعني يوم القيامه ده يحصل فيه خسوف للقمر ليه خسوف لان الخسوف ده بتبقى الارض زي كوبايه الميه ديت والشمس زي ايدي ده هيك كده اهوت والقمر من الناحيه الثانيه فبتبقى الارض بين الشمس والقمر فلما بعدها خسف القمر وجمع الشمس والقمر يجمعوا على على الكره الارضيه فلما يحصل خسوف ده ممكن يبقى يوم القيامه لا لا لا لا ده العلماء قالوا ان الخسوف هيخلص الساعه 6 و18 دقيقه ومحددينها بالدقيقه وبالثانيه وعارفين كل حاجه يبقى مش ده الخسوف بتاع يوم القيامه يا اخوانا ما ده اللي احنا مش فاهمينه ان خسوف يوم القيامه برضه العلماء هيبقوا عارف قايلين لك ده يقعد ساعه ونص وثلاث دقائق و14 ثانيه و16 جزء من الثانيه و20 فمت ثانيه هيبقوا محددينها برضه وهيبقوا قايسينها برضه وهيبقوا معتقدين ان الخسوف ده خسوف هتنجلي بعده الموضوع وخلاص عشان كده ربنا قال لسيدنا موسى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها يعني ما حد علماء الفلك نفسهم يوم القيامه عمرهم ما يكتشفوا ان الخسوف ده خسوف يوم القيامه ده هتبقى فجاه انقلاب كوني مفاجئ احنا مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين كلام ربنا مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام مصدقين لما ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني ايه تؤثرون الحياة الدنيا يعني واحد متجوز اتنين يروح يروح لدي ياكل ياكل عند دي يشرب يشرب عند دي معاه فلوس بيدي لدي وسايب الدنيا بيؤثر دي على دي فتيجي تقول له انت ليه بتفضل دي على دي يقول لك لا والله ده انا بحب الاتنين والاتنين زوجاتي والاتنين والاتنين كذاب لان هو بيدي الواحده وسايب الثانيه يا اخوانا هل احنا مصدقين فعلا هل احنا مصدقين احنا قاعدين نؤثر الدنيا بندي وقتنا لمين للدنيا بندي فلوسنا لمين للدنيا بندي فكرنا لمين للدنيا بنسخر مواهبنا لايه للدنيا وفي النهايه يقول لك لا والله ده انا مصدق ان في اخره وانا بحب الاخره وانا مشتاق للجنه فين يا اخوانا فين ما هو بل تؤثرون الحياه الدنيا ده جور على على الاخره والاخره خير وابقى خير وابقى في اثر من الاثار الخطيره جدا جدا ياتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه بالخلائق فياتي بالاغنياء فيسالهم ما شغلكم عن عبادتي ايه اللي شغلكم عني ايه اللي شغلكم عن عبادتي ايه اللي شغلكم عن الصيام والقيام ايه اللي شغلكم ايه اللي شغلنا يا اخوانا عن عباده ربنا فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب فيقول لهم وهل كنتم اغنى من سليمان فإنه كان أغنى منكم وما شغله ماله عن عبادتي وما شغله ملكه عن عبادتي ثم يأتي الله بالفقراء فيسألهم ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا فقرنا يا رب يا رب الفقر وبعد الثورة والمشاكل والأزمات الاقتصادية والمرتبات الضعيفة شغلنا فقرنا يا رب فيقول لهم الله وهل كنتم أفقر من عيسى فإن عيسى ابن مريم ما شغله فقره عن عبادتي ثم يأتي الله بالشباب اللي عندهم الشباب والصحة والجمال والقوة فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا شبابنا وجمالنا يا رب اتشغلنا بقى شباب والشهوات والدنيا والفتن فيقول لهم وهل كنتم أشد جمالا من يوسف وأعظم شبابا من يوسف فما شغله ذلك عن عبادتي ثم يأتي الله بالمرضى ويسألهم ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا مرضنا يا رب المرض والتعب وشغل شغلنا يا رب فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب عليه السلام فما شغله مرضه عن عبادتي يا اخوانا ايه اللي شغلنا عن عبادة ربنا ايه اللي شغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى شغلتنا الثورة عن عبادة ربنا شغلتنا السياسة والكراسي وفي النهاية بنقعد تطلع روحنا عشان الكراسي والناس تنتخب الطريق الاسلامي والناس تختار الطريق الاسلامي فعلا وفي الاخر يطلع المجلس العسكري يقول لك شويه قرارات غريبه كانه بيقول لك المجلس العس... المجلس الشعب ده بنلوه يشربوا ميته يعني في النهايه يا اخوانا هو النصر من عند ربنا اللي نصرنا على الظالمين وقسم ظهر الظالمين اول مره بالثوره يقسم ظهر الباقي ان شاء الله انما القضيه مش هتبقى مجرد انتخابات وخلاص وحتى لو انتخابات اللي قاعدين قدام القنوات والاخباريات والمواقع والمدونات ليل نهار طب انت بتعمل ايه طب انت شاركت في ايه هي القضيه فرجه وخلاص هي القضيه ان انا ببص وخلاص ما شغلكم عن عبادتي ايه اللي شغلنا عن عباده ربنا يا اخوانا الدنيا ملعونه الدنيا ملعونه الواحد فجاه احد اخواني وكان بيزورني من ايام بيكلمني عن زوجته بيقول لي ما بتسيبش جلسه الضحى ابدا كل يوم صايمه يعني وكأن الموضوع بالنسبة له يعني بيكل انا بهرت بما يكون يقول لي كل يوم صايمه على طول قيام ليل على طول لدرجه ان هي نزل وانا قاعد مستغرب انا لم اكن اظن ان في حد في النساء في الدنيا بالمنظر ده لم اكن اظن ان في حد في النساء في الدنيا بهذا الجهد في العباده اللي جوزها نفسه بيوصفه يعني سبحان الله العظيم قلت له يا اخي احمد ربنا ان انت عندك هذه الزوجه العابده وهو ما شاء الله اخ من اخواننا الافاضل من ايام وفجأة برسالة جايه لي زوجته في العناية المركزة زوجته على جهاز فنتليتور تنفس صناعي من يومين توفيت الى رحمة الله الله يغفر لها ويرحمها قلت سبحان الله الدنيا ملعونة ملعونة يعني شابة وفجأة الموت يجي في نفس اليوم لما احد الناس يعني الاعزاء على قلبي وهو لسه الاكل حاطينه ولسه جاي ياكل فجاه الضغط يعلى فجاه يتعب فجاه فجاه ايد ورجل من نصف الجسم تقف سبحان الله العظيم ربنا يشفيه ويشفي مرضى المسلمين قلت الدنيا ملعونه انا وانا رايح المستشفى ازورهم لقيت عربيه داخله في الرصيف او في عربيه ثانيه العربيه بقت حته صفيحه يعني تخيل عربيه ب 60 70 الف جنيه ممكن صاحبها لسه جايبها في لحظة بقت حتة صفيح قلت سبحان الله الكلمة اللي كانت بقلبي بيهتف بيها ساعتها الدنيا ملعونة فعلا ملعونة مش بس لانها بتصد عن ذكر الله لان هي في لحظة بتروح في لحظة بتبقى في ايديك وبين ايديك ومزهزهة وكل حاجة قدام عينيك منورة وفجأة كل حاجة تروح ياما الواحد يا اخوانا كان يشوف بيوت عامرة بيوت مليانة افراح وسبحان الله الاب يموت وشويه تلاقي بنات ما لم يتزوجوا وتلاقي ال ال البيت بقى مليان كآبة وتلاقي البيت بقى مليان ابتلاءات ومش عارف مين يجي له مرض من الامراض يموت ويتوفى قلت سبحان الله العظيم ده البيت اللي كان كانه حفله ليل نهار في بهجه وفرح وسعاده وسرور وحبور الدنيا ملعونه في لحظه بتجيب المال وفي لحظه المال بيروح في لحظه الصحه بتروح في لحظه كل في لحظه الدنيا كلها بتروح ما شغلكم عن عبادتي احنا مشغولين بايه اللي هيموت مننا الليله وهينزل تحت التراب اللي كان مشغول بكل السياسة والمراكز والكراسي هيبقى اقل معصية عملها في حياته اخطر عنده الف مرة من اكبر مشكلة سياسية كانت شغلاه الكلام ده ليس دعوة لترك الدنيا وليس دعوة للانعزال عن الواقع وليس دعوة لترك الجهاد السياسي والجهاد لتطبيق شرع الله في الارض والجهاد لاعمار الله واستعمركم فيها استعمركم فيها قال بعض المفسرين اي طلب منكم اعمارها يعني ربنا نزلنا هنا من اجل ان نعمر الارض بالاعمال الصالحة وبالبناء والعمارة ولكن يا اخواننا لما تكون القلوب موصوله بالله لما تكون النبي عليه الصلاه والسلام ليه كان بيصلي صلاه الخسوف ما القمر خسف يعني ممكن يبقى يوم القيامه عشان لو ده يوم القيامه يوم القيامه يقوم علينا واحنا بنصلي يوم القيامه يجي واحنا موصولين بالله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان القمر بيخسف كان بيعمل ايه زي الليله كده اهو زي من المغرب للعشاء هذه الصلاه كم واحد مننا صلاها انا بسال اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي كم واحد مننا صلاها كم حد مننا صلى هذه الصلاه سبحان الله العظيم يعني يعني دي صلاه احتمال كان يبقى يوم القيامه ساعتها كان يوم القيامه يقوم علينا ونحن غافلين عن الدار الاخره النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بيقول لك بكى في هذه الصلاه بكاء لم يمكن لم يؤثر عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه مثلها بيقول لك الصحابي فقام رسول الله ان وقف يصلي وقف يقرا عليه الصلاه والسلام فلم يكد يركع يعني قعد له مثلا يجي ساعه في القيام ثم ركع فلم يكد يرفع يعني قعد له يجي ساعه في الركوع ثم رفع فلم يكد يسجد يعني قعد له يجي ساعه بعد قيام الركوع ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم قام ففعل في الثانيه مثل ما فعل في الاولى وحتى اذا كانت اخر سجده ظل يبكي وينفخ عليه الصلاه والسلام ده اليوم ده يا اخوانا كان يوم 29 شوال سنة 10 هجرية ده ده بالحساب الفلكي بالسنة وبالسيرة كان سنة 10 هجرية يوم موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي لسه راجع من جنازة ابنه لسه دافن ابنه الشمس تنخسف تنكسف يؤذنوا الصلاة جامعة الصحابة يجتمعوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي فيعرض عليه الجنة والنار احاديث صحيحة كلها فيعرض عليه الجنة والنار فيظل يبكي عليه الصلاة والسلام بيبكي ليه عشان ابنه مات شغلوا هم النار وهم الخوف على الأمة من النار من ان ابنه مات يا اخوانا مهما وبعد الصلاة قالوا الشمس كسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا تنكسف لا تنكسفان لموت احد ولا حياته فاذا رايتم هذا فافزعوا الى ذكر الله فافزعوا الى ذكر الله يا اخوانا يعني احنا عايزين نتخيل ده ده احوال التصديق ده احوال لما بيجي في القلب اليقين لما بيجي في القلب اليقين على ان ده فعلا كلام ربنا كلام حقيقي وهيحصل وهيتحقق يا اخوانا كل واحد مننا له مستقبلين مستقبل يقيني ومستقبل مظنون مستقبل مظنون كنت ماشي مع احد اخواني فلقينا فيلا فخمه كده وشكلها كل حاجه معموله فيها يعني ايه محبوكه فيها بس لسه لسه شويه تقفيل فبيقول لي صاحب الفيلا دي قعد سنين يبني فيها ومات قبل ما يسكن فيها يوم واحد قلت سبحان الله مستقبل الدنيا مستقبل مظنون اللي سافر يشتغل في السعوديه 10 سنين وهو راجع ركب في السلام 98 غرقت وتحويشه عمره راحت مستقبل قبل ما يكسب قبل ما يصرف جنيه منها مستقبل مظنون ممكن واحد بيحصل شهاده ويموت قبل ما يكسب جنيه من ورا هذه الشهاده مستقبل الدنيا مستقبل بس مستقبل مظنون انما مستقبل الاخره مستقبل يقيني يعني ايه يقيني يعني مش معنى ان احنا ما بنفكر ياما الواحد يا اخوانا كان يشوف بيوت عامره بيوت مليانه افراح وسبحان الله الاب يموت وشويه تلاقي بنات ما لم يتزوجوا وتلاقي ال... ال... البيت بقى مليان كآبه وتلاقي البيت بقى مليان ابتلاءات ومش عارف مين يجي له مرض من الامراض يموت ويتوفى قول سبحان الله العظيم ده البيت اللي كان كانه حفله ليل نهار في بهجه وفرح وسعاده وسرور وحبور الدنيا ملعونه في لحظه بتجيب المال وفي لحظه المال بيروح في لحظه الصحه بتروح في لحظه كل في لحظه الدنيا كلها بتروح ما شغلكم عن عبادتي احنا مشغولين بايه اللي هيموت مننا الليله وهينزل تحت التراب اللي كان مشغول بكل السياسة والمراكز والكراسي هيبقى اقل معصية عملها في حياته اخطر عنده الف مرة من اكبر مشكلة سياسية كانت شغلاه الكلام ده ليس دعوة لترك الدنيا وليس دعوة للانعزال عن الواقع وليس دعوة لترك الجهاد السياسي والجهاد لتطبيق شرع الله في الارض والجهاد لاعمار الله واستعمركم فيها استعمركم فيها قال بعض المفسرين اي طلب منكم اعمارها يعني ربنا نزلنا هنا من اجل ان نعمر الارض بالاعمال الصالحه وبالبناء والعماره ولكن يا اخوانا لما تكون القلوب موصوله بالله لما تكون النبي عليه الصلاه والسلام ليه كان بيصلي صلاه الخسوف ما القمر خسف يعني ممكن يبقى يوم القيامه عشان لو ده يوم القيامه يوم القيامه يقوم علينا واحنا بنصلي يوم القيامه يجي واحنا موصولين بالله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان القمر بيخسف كان بيعمل ايه زي الليله كده اهو زي من المغرب للعشاء هذه الصلاه كم واحد مننا صلاها انا بسأل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي كام واحد مننا صلاها كام حد مننا صلى هذه الصلاة سبحان الله العظيم يعني يعني دي صلاة احتمال كان يبقى يوم القيامة ساعتها كان يوم القيامة يقوم علينا ونحن غافلين عن الدار الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيقول لك بكى في هذه الصلاة بكاء لم يمكن لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة مثلها بيقول لك الصحابي فقام رسول الله ان وقف يصلي وقف يقرأ عليه الصلاة والسلام فلم يكد يركع يعني قعد له مثلا يجي ساعة في القيام ثم ركع فلم يكد يرفع يعني قعد له يجي ساعة في الركوع ثم رفع فلم يكد يسجد يعني قعد له يجي ساعة بعد القيام من الركوع ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم قام ففعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى وحتى إذا كانت آخر سجدة ظل يبكي وينفخ عليه الصلاة والسلام ده اليوم ده يا اخوانا كان يوم 29 شوال سنة 10 هجرية ده ده بالحساب الفلكي بالسنة وبالسيرة كان سنة 10 هجرية يوم موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي لسه راجع من جنازة ابنه لسه دافن ابنه الشمس تنخسف تنكسف يؤذنوا الصلاة جامعة الصحابة يجتمعوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي فيعرض عليه الجنة والنار احاديث صحيحة كلها فيعرض عليه الجنة والنار فيظل يبكي عليه الصلاة والسلام بيبكي ليه عشان ابنه مات شغلوا هم النار وهم الخوف على الأمة من النار من ان ابنه مات يا اخوانا مهما وبعد الصلاة قالوا الشمس كسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا تنكسف لا تنكسفان لموت احد ولا حياته فاذا رأيتم هذا فافزعوا الى ذكر الله فافزعوا الى ذكر الله يا اخوانا يعني احنا عايزين نتخيل ده ده احوال التصديق ده احوال لما بيجي في القلب اليقين لما بيجي في القلب اليقين على ان ده فعلا كلام ربنا كلام حقيقي وهيحصل وهيتحقق يا اخوانا كل واحد مننا له مستقبلين مستقبل يقيني ومستقبل مظنون مستقبل مظنون كنت ماشي مع احد اخواني فلقينا فيلا فخمه كده وشكلها كل حاجه معموله فيها يعني ايه محبوكه فيها بس لسه لسه شويه تقفيل فبيقول لي صاحب الفيلا دي قعد سنين يبني فيها ومات قبل ما يسكن فيها يوم واحد قلت سبحان الله مستقبل الدنيا مستقبل مظنون اللي سافر يشتغل في السعوديه 10 سنين وهو راجع ركب في السلام 98 غرقت وتحويشه عمره راحت مستقبل قبل ما يكسب قبل ما يصرف جنيه منها مستقبل مظنون ممكن واحد بيحصل شهاده ويموت قبل ما يكسب جنيه من ورا هذه الشهاده مستقبل الدنيا مستقبل بس مستقبل مظنون انما مستقبل الاخره مستقبل يقيني يعني ايه يقيني يعني مش معنى ان احنا ما بنفكرش في اول ليله في القبر ان مش هنلاقي نفسنا بين الملكين وبيسالونا عن عمل عمل مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط ان مش هتلاقي نفسك قدامه بيتقال لك عدي مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامه انك مش هتلاقي نفسك فيه مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك في موقف العرض وبتسال وبتحاسب يا اخوانا ده مستقبل يقيني يقين هيحصل هيحصل انا بتكلم عن ايه دلوقتي انا بتكلم عن امر مصيري انا بتكلم عن اعظم صفقه في حياتنا كلها اللي لو كسبناها هنكسب كل حاجه ولو خسرناها هنخسر كل حاجه انا مش بتكلم عن بنطلون جميل في فاترينا ونفسك تشتريه ومعكش فلوسه مش بتكلم عن عريس حلو كان هيتقدم لك وما تقدمش وزعلانه على ما يجي عريس تاني مش بتكلم عن بنت جميله كان نفسك تخطبها ولكن اهلها ما وافقوش او اهلك ما وافقوش وزعلان وهتشوف واحده تانية وهتنساها انا مش بتكلم عن ماده شلتها وطلعت السنه اللي بعدها وانت شايلها وزعلان انك ما انتش طالع نضيف السنه اللي بعدها ولكن معلش يا سيدي شد حيلك وان شاء الله تنجح نضيف السنه اللي بعدها انا بتكلم عن مصير انا بتكلم عن مصير يا اخوانا اللي مشغولين ب 50 سنه عن 50000 سنه في وقفه يوم القيامه بس انا بتكلم عن امور اخطر ما تكون انا بتكلم دلوقتي القبور لو نزلنا لاي اهل مقابر وربنا احياهم لنا كلهم وسالناهم سؤال واحد نفسكم في ايه كلهم هيقولوا نرجع ليله واحده بس نعبد ربنا من الليالي اللي انتوا قاعدين ترتعوا فيها ده ايه طب الليله ديت معاك اهي طب الليله دي معاك اهو احنا عملنا ايه بالليله دي يا اخوانا يا شباب امه محمد يا اخواتنا في مشاكل لها حل ومشاكل ملهاش حل انا الوقت عطشان انا الوقت جعان مشكله بس ليها حل اصبر يا عم اما اخلص الحلقه يا عم اما اروح بيتنا يا سيدي اي مشكله مشاكل الدنيا مشاكل بس ليها حل انما عطش يوم القيامه حله ايه جوع يوم القيامه حله ايه لو واحد وقع في كبيره هيسقط من على الصراط الى جهنم بسببها حله ايه حلها حل مشاكل الاخره الوحيد انها ما تحصلش مشاكل الاخره حلها الوحيد انها ما تحصلش لانها لو حصلت ما عادش لها حل خلاص هتقدر انك انت تعمل ايه مصدقين ولا مش مصدقين زي واحد شاب راكب عربيه ودايس بنزين في شارع اقول له الشارع ده اخره حريقه اخره نار يقول لي اه ما انا عارف انا مصدق ويدوس بنزين يا ابني الشارع ده اخره نار انا عارف ويقوم جايب الرابع ونايس بنزين يا عم بقول لك اخره نار انا مصدق يبقى ده مصدق يا اخوانا يا شباب لما في الجامعات والكليات نزلوا لكم الايام اللي فاتت والايام اللي جايه جدول الامتحان مش كل ال- الطلبه نزلوا كتبوه واهتموا الماده الاولى ايه والماده الثانيه ايه والماده الثالثه ايه والتحضيري ايه والعملي ايه اهتموا اهتمام شديد ليه لان وزاره التعليم العالي ما بتلعبش معانا لان مجلس الكليه ما بيهزرش معانا لانهم مصدقين ان في امتحان فعلا مصدقين حقيقة ان في امتحان طب الوقت ده امتحان دنيا لما صدقناه رتبنا الشهر الجاي كله عليه طب امتحان يوم القيامة لو احنا مصدقينه لو احنا مصدقين ان في اخرة لو القلوب مليانة هذا اليقين فعلا هل هتبقى دي احوالنا يا اخوانا يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى ويكلم موسى لاول مرة قال له ايه في اول سورة طه قال له ان الساعة آتية إن توكيد اوعى حد يهز يقينك فيها اوعى حد يهز ثقتك فيها ان ربنا اللي بيأكد سبحانه وتعالى ان الساعة آتية ان البعث آتي البعث بعد ما كل واحد مننا يموت ويتحول الى تراب والتراب يتفرق في اقطار الارض ومشارقها ومغاربها تراب كل واحد مننا هو خلاص بقى ما التراب راح لا ربنا بيقول لك قد علمنا ما تنقص الارض منهم كل ذره تراب اتخذت من جسمك في كتاب حفيظ عند الله ويوم القيامه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ربنا قادر انه ياتي بكل ذره تراب من جسمك ومن جسم ملايين ومليارات البشر وتتجمع الاجساد تحت التراب وتنشق القبور وتنفخ الارواح وتقوم الاجساد ويقوم البعث الاب مش هيبص لابنه الحبيب مش هيبص لحبيبه اللي كانوا عايشين اسخن قصه حب في الحياه هيشوفها مش هيبص لها وهي تشوفه مش هتبص له اللي هيشوف ملك الجمال مش هيبص لها اللي هتشوف ملك وامير وملياردير مش هيبصوا له كل الناس خلاص يا اخوانا القضيه إن- ان البعث لقات اللحظه اللي انا بتكلم عنها ديت جايه كلكم هتعيشوها كل واحد مننا وكل واحدة من كل نساء الكرة الأرضية هيعيش هذه اللحظة لحظة آخر مرة يشوف الكرة الأرضية فيها لأن أرض المحشر اللي هي الساهرة الأرض اللي هيسهر عليها خمسين ألف سنة بلا نوم محدش هيجي بعد عشرين ألف سنة يقول لك أما ريح لي ساعتين أو بعد تلاتين ألف سنة يقول لك أما نام لي خمس ساعات أحسن أنا اتقتلت من التعب مفيش هي سهر خمسين ألف سنة مرة واحدة كده على بعضها تخيل اخر مرة نشوف الكرة الارضية وننتقل الى ارض الساهرة اللي هيتم الحساب عليها في الحشر يا اخوانا القضية ما هياش قضية بسيطة ان البعث لقات ان الحشر لقات تارك الزكاة اللي ناسي اللي ناسي يعني ايه ترك زكاة ده ال- النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا اللي كان عنده 300 400 500 راس من الابل ولا الغنم ولا البقر ولا ولا اي عدد وجب عليه الزكاه وما بيطلعش زكاه وقيسوا بقى اللي معاهم الذهب واللي معاهم الاموال واللي معاهم واللي معاهم ما بيطلعش الزكاه بتاعتهم يجي يوم القيامه الاغنام بتاعته دهيت زي ما كان في يعني حظيره في الدنيا ليها كده حظيره مقفول عليها فيها وبيحبها وقلبه جوه الحظيره دهيت يوم القيامه يتعمل له في ارض الحشر زي حظيره كده زيها وتدخل الروس بتاعته الاغنام والابقار ده ايه ويدخل معاهم ويتقفل عليهم ويفضل خمسين ألف سنة معاهم ولكن ما عادوش بقى هما شكلهم شكل الأغنام والبقر ولكن عادوا وحوش يفضلوا خمسين ألف سنة يطأوه بأقدامهم ويضربوه برؤوسهم ويعضوه بأسنانهم ليه؟ مش هو قلبك كان هنا اتقفل بقى على المكان اللي كان اللي كان قلبك فيه ده ده موقف من مواقف أرض الحشر أمال تارك الزكاة هيعمل إيه؟ أمال المبدل للشرع اللي هيعمل ايه امال الحاكم الظالم اللي هيجي يوم القيامه شكله شكل انسان وحجمه حجم حشره يطأ الناس باقدامهم ان البعث لآت ان الحشره لآت ان تطاير الصحف لآت تخيلوا يعني ايه تطاير صحف والناس كلها واقفه مليارات يا اخوانا ده الارض دي دلوقتي بس 7 مليار بني ادم 6 مليار و900 مليون مليارات ممليره واقفه والصحف بتتطاير وكل صحيفه عارفه صاحبها عارفه صاحبها اكتر ما كل واحد مننا عارف اقرب حد ليه في الدنيا كلها كل صحيفه عارفه صاحبها وعارفه الايد اللي هتقف في اللي هتقع فيها ايد يمين ولا ايد ولا ايد يسار ان تطاير الصحف لآت ان الميزان لآت ربنا بيقول لسيدنا موسى ان الساعة لآتية اكاد اخفيها ولا علماء الفلك نفسهم يقدروا يكتشفوها من اللي بيحصل لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها ربنا بيقول لسيدنا موسى الصد ده لما يكون واحد بيجري في اتجاه معين ويجي حاجة ترتطم بيه كده تقوم مرجعاه عكس الاتجاه اوعى مهما حربوك مهما صدوك مهما شغلوك عن اليوم الاخر انا مش قادر اتخيل يا اخوانا ازاي انسان قاعد من برنامج توك شو ل... ل... لقناه لموقع نت لاشغال دنيويه لمشوار هيعمله يا سيدي يا سيدي الدنيا احنا مش بنقول الدنيا هتتقفل وال... والناس تقعد في صوامع انما انا مش قادر اتخيل انسان قاعد 24 ساعه وسط كل ده ما فكرش مره في ذنوبه ما فكرش مره في اول ليله في القبر ما فكرش مره في حياته الحقيقيه ما قالش من الوقت هنا يا ليتني قدمت لحياتي الغفله عن الدار الاخره دي خطيره خطيره العواقب خطيرة العواقب اخطر ما تكون والناس اللي اللي بتنسي الناس الدار الاخرة ده جرائم يا اخوانا جرائم وانا اللي عامل كده في حق نفسي انا اللي بعمل كده في حق نفسي للاسف الشديد ان الساعه لاتيه ان الميزان لات الميزان اللي هتعرف عليه حقيقه وزن كل حاجه اللي هتعرف عليه حقيقه وزن كل طاعه لما تلاقي ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها على الميزان تعرف حقيقه وزن الطاعه اللي هتعرف عليه حقيقه وزن المعصيه لما تلاقي شويه معاصي سر يتحطوا في كفه السيئات فجبال الحسنات اللي اتحطت في كفة الحسنات يجعلها الله هباء منثورا وتنسف هذه الأرصدة من الحسنات عشان شوية معاصي سر هتعرف ساعتها وزن وزن الإخلاص وزن الإخلاص ووزن الصدق لما يجي واحد معاه بطاقة لا إله إلا الله تطيش 99 صحيفة من الذنوب مد البصر عشان الاخلاص والصدق اللي فيها هتعرف وزن كل حاجه ساعتها هتعرف وزن الجوارح اللي اجتهدت في طاعه الله لما ابن مسعود واحد رجل بس يحط رجليه في الميزان تبقى اثقل من جبل من جبل احد ساعتها هيتعرف وزن كل حاجه كل واحد يعرف وزنه الحقيقي وزن الايمان اللي في قلبه وزن عمل وزن العمل الصالح وزن المعصيه كل حاجة هيتعرف وزنها في ذلك الوقت ان العرض على الله لآت العرض على الله يا اخوانا العرض على الله فكرنا فيه ولا ما فكرناش فيه فكرنا انا دلوقتي بقول لكم الاثر ما شغلكم عن عبادتي ما ده جزء من العرض على الله انت تستحمل العتاب ده تستحمل وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وبيقول لك ما شغلك عن عبادتي ما شغلك عن عبادتي ده جزء من العرض من ضمن الجزء من العرض قول الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لما ربنا قال في سورة المائدة وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان المجتمع ترى المنكرات بقت في كل مكان متشافه بالعينين كثيرا معظم الشعب بيعصي ربنا المعظم معظم الشوارع مليانه معصيه ربنا النايل سات عليه 500 قناه معظمهم مليانه معصيه ربنا سبحانه وتعالى تخيل بقى الايه اللي بعدها ربنا بيقول لولا ينهاهم الربانيون ابن عباس بيقول لك دي اشد اي توبيخ في كتاب الله يعني ربنا بيقول لك سكت ليه ربنا بيقول لك لما شفت المتبرجات سكت ليه لما شفت ربنا بيوصف سكت ليه تخيل بقى لو التوبيخ ده اتقال لك ساعه العرض على الله ما ده جزء من العرض على الله سكت ليه لما شفت حرمات ربنا بتنتهك سكت ليه لما شفت شريعه ربنا بتحارب سكت ليه لما شفت دين ربنا بيعتدى عليه سكت ليه لما شفت المنكرات في كل شارع بت- بتفعل سكت ليه ده ده جزء من العرض على الله من ضمن جزء من العرض على الله الم اسقك من الماء البارد من ضمن الجزء من العرض على الله النعم واقرار النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك واداها لك يا اخوانا اتنين 75% من سكان الكره الارضيه لو اي حد منكم عنده مكان يسكن فيه يعني قاعد بيتفرج دلوقتي في بيت من البيوت عنده مكان ولو كان اوضه وصاله او اوضه تحت سلم او اوضه فوق سطح وعنده عشاء ولو كان عيش وجبنه ولو كان عيش حاف وعنده لو هو بس وعنده هدوم تستر جسده لو عنده الثلاثه دول يبقى انت اغنى من 75% من سكان الكره الارضيه 75% من بالمية من سكان الكره الارضيه ما عندوش الثلاثه دول على بعضها الارض مليانه مآسي ربنا فضلك واكرمك لو انت عندك مبلغ قادر تحوشه لو عندك 100 جنيه عينها في الدولاب عشان لو جت فاتوره النور تعرفي تدفعيها يبقى انت اغنى من 92% من سكان الكره الارضيه ما يملكش فوق قوت يومه اي شيء ده لو ملك قوت يومه لو انت قاعد سليم دلوقتي يبقى انت مش من ضمن مليون واحد على وجه الكرة الارضية طبيا في خلال اسبوع هيموت ده طبيا الاجال بيد الله سبحانه وتعالى ولكن طبيا هو مستحيل ان الطب يقدر يعمل له حاجة لو انت يا اخوانا احنا الوقت لما بنسمع هذا الكلام لما بنسمع هذا الكلام 500 مليون واحد على وجه الارض من 7 مليار اللي يعرفوا يروحوا وييجوا من غير تهديد من غير خوف من اطلاق نار من غير خوف من اعتقال من غير خوف من تعرض او اذى احنا عندنا يا اخوانا لما ربنا ينعم علينا ولما ربنا يكرمنا النعم ديت احنا هنتسال عنها هنتسال عنها امام الله سبحانه وتعالى هنسال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى ده ده العرض على الله انا عايزك تتخيل بس يعني ايه عرض على الله يعني دلوقتي في ورقه امتحان اهيت ورقه امتحان انا عايز كل واحد منا يتخيل اسئله الامتحان اول سؤال ما شغلك عن عبادتي هتقول ايه تاني سؤال سكت ليه لما شفت ربنا بيعصى ثالث سؤال حساب على النعم بقى اللي ربنا اداها لك فيعرفه نعمه ويقول له ماذا عملت فيها عملت ايه بالنعم دي بقى انا اديتك النعم ديت انت عملت فيها ايه لو عديت نجوم السماء مش هتعرف تعد نعم ربنا عليك لو عديتي عدد ورق الشجر وعدد حبات المطر مش هتعرفي تعدي نعم ربنا عليكي عاملين زي واحد مليون لواحد في 50 مليون دولار وهو بيكسب كل يوم 30 قرش 40 قرش يقوم يديله النهارده ربع جنيه يديله بكره ريال وهو فاكر ان هو كده بيأدي الدين اللي عليه هو مش عارف الدين اللي عليه كبير قد ايه الصلاه اللي احنا بنصليها والعباده اللي احنا بنعبدها وكلام الوقت في الدعوة وسماعكم الوقت لذكر الله كل ده ما يجيش ربع جنيه في الاخر بنقدمه من دين رهيب ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمنا بهذه النعم العظيمة ربنا اكرمنا بالنعم ديت لما نسأل عنها ان الساعة آتية كل ده آتي ان الصراط آت يقين مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين معاني الدار الاخره ولا مش مصدقين معاني الدار الاخره مصدقين ان ده هيحصل ولا مش مصدقين ان ده هيحصل يا اخوانا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه يعني ايه يعني big zero big zero حته صفر كبير قوي قد كده دي الدنيا يا اخوانا دي الدنيا الوقت لازم قلبك يوزن كل حاجه بنفس المقياس اللي ميزان الاخره هيوزن بيه في ميزان الاخره الدنيا ديت ما تجيش جناح بعوضه صفر صفر ولو قلت لك الشوال ده وزنه صفر يبقى كل حاجة جواه وزنها صفر الدنيا دي على بعضها وزنها صفر عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى كل اللي فيها يبقى الاملاك وزنها ايه يبقى العقارات وزنها ايه يبقى المال وزنه ايه يبقى كل حاجة على هذه الدنيا عايزين عايزين يقظة بين يدي الله سبحانه وتعالى عايزين يقظة انت ربنا جابك الدنيا دي ليه جابك الدنيا دي عشان تختار الدنيا دي عشان نختار وفي اختيارات يعني دلوقتي في الانتخابات ده اختيار ولكن اختيار يتوقف عليه مرشح يجي او مرشح ما يجيش بقدر الله سبحانه وتعالى كل حياتك اختيارات تتجوز دي ولا دي تسكن هنا ولا هنا تدخل ابنك المدرسه دي ولا لا كل حياتك اختيارات تقبل العريس ده ولا لا كل حياتنا اختيارات يا اخوانا ولكن اختيارات الدنيا ملحوقه انما اختيار المصيري بتاع اخطر امر في حياتك كلها اختيار مصيرك انت اخترت ايه يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المعراج ان جبريل جاب له كوب من اللبن وكوب وكوب من الخمر يعني خمر ولبن وخيره ما بين الاثنين لما النبي اختار اللبن عليه الصلاه والسلام جبريل قال له لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك يعني في اختيارات خطيره في اختيارات بيترتب عليها امور خطيره لما ابو طالب كان نايم على فراش الموت النبي عليه الصلاه والسلام من ناحيه بيقول له قل لا اله الا الله وابو لهب وابو جهل من ناحيه ابو جهل من ناحيه بيقول له على مله عبد المطلب عبد الم... ابو طالب كان مطالب في اللحظات الاخيره من حياته انه يختار اختيار يتوقف عليه مصيره واختار غلط العاقبه فهو في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه يظن انه اشد اهل النار عذابا وهو اقل اهل النار عذابا يبقى اذا في اختيارات خطيره الاختيار الوقت اللي ربنا جابنا الكره الارضيه دي عشانه هو الاختيار المصيري بتاعنا هو اختيار مصيرك هو الاخطر اختيار في حياة كل واحد مننا انت هتختار ايه ربنا اداك في القرآن ثلاث نماذج كل واحد مننا لازم يختار نموذج من الثلاثة نموذج اللي فصل لطاعة ربنا ونموذج اللي فصل لمعصية ربنا ونموذج اللي لا فصل لدي ولا فصل لدي وقف في النص ادي طريق مصر وادي طريق اسكندرية واحد عايز يجمع ما بين الاثنين فمشي في النص في الاخر لا وصل مصر ولا وصل اسكندريه اللي ربنا سماهم في القران الاعراف اهل الاعراف اللي هم لا فصلوا لطريق الطاعه ولا فصلوا لطريق المعصيه فجم في الاخر لا لقوا نفسهم مع اهل الطاعه ولا لقوا نفسهم مع اهل المعصيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نادى اصحاب النار يعني حلوات الخمسين الف سنة خلصوا يعني احنا دلوقتي في ال- في اخر لحظات من الخمسين الف سنة بتوع يوم القيامة احنا دلوقتي امتى ولكن الناس دخلت الجنة واهل النار دخلوا النار والعياذ بالله يعني احنا دلوقتي في خلاص يوم القيامة يعني المفروض ان ارض المحشر دلوقتي فضت ما هو اصحاب الجنة في الجنة واصحاب النار في النار المفروض لما الايات تجيب لك تركيز على ارض المحشر تلاقي خلاص ما عادش في ناس واقفه في ارض المحشر خلاص الموضوع خلص ربنا يقول لك ونادى اصحاب الجنه احاسيس رهيبه وهم داخلين الجنه ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا انتوا كنتوا بتشككونا في اللي احنا عليه انتوا كنتوا بتقولوا لنا انتوا ارهابيين وفي كل برامجكم وقنواتكم بتقولوا الناس دي ارهابيين الناس دي متشددين الناس دي عايزه الناس دي عايزه عايزه نجاه الناس وانقاذ الناس ولكن كنتوا بتشككونا في اللي احنا عليه وبتخوفوا الناس من الطريق ده وبتشككوا الناس انها تدخل الطريق ده ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لقينا ال ال ال الجنات والقصور حق لقينا النظر لوجه الله حق لقينا الانهار والنعيم حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لقيتوا الزقوم واليحموم والصديد والغسلين حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم كلمة واحدة بس بيرد بيها اهل النار الكلمة دي لو اتعصرت مرار الدنيا كلها هينزل منها الكلمة دي لو اتعصرت آلام الدنيا دي كلها تنزل منها قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله زي العلمانيين الوقت ما بيعملوا كده زي برامج التوك شو العلمانية لما بتعمل كده بتخوف الناس من دين ربنا بتخوف الناس من شريعة أرحم الراحمين ويبغونها عوجا هو الطريق ده بيوصل الى رضا الله هم عايزين الدنيا تحوت بقى مش عايزين الناس توصل لربنا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اسمع بقى الناس اللي وقفت في النص راحت فين وبين يعني ادي اصحاب الجنة وادي اصحاب النار ادي الناس اللي فصلت للطاعة وادي الناس اللي فصلت للمعصية طب الناس اللي لا فصلت للطريق ده ولا فصلت للطريق ده انا عايز اقول لك اوعى تقف في النص انا عايز اقول لك اوعى تقفي في النص لان النص والوسط هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام مش النص والوسط ان الواحد يقف بين الطاعة والمعصية بين الدنيا وبين الدين و- وبينهما حجاب زي الحجاب اللي كان في الدنيا كده ما بين اهل الجنه واهل النار يوم القيامه حجاب زي الحجاب اللي كان في الدنيا كان في حجاب في الدنيا اهل المعصيه ما كانوش عايزين يبصوا على الطاعه ما كانوش عايزين يسمعوا عن ربنا ما كانوش عايزين يسمعوا كلام دين كانوا بيخافوا الشاب وهو بيقلب عشان يسمع اف ام الاغاني بينها وبين اذاعه القران الكريم سنه اقل من سنه لو سمع صوت القران طالع يتقفل وقلبه ينقبض وهو بيسمع ليه عايز الاغاني وبينهما حجاب هو مش عايز يسمع مش عايز يبص مش عايز تشوف وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم على الاعراف اعراف ايه يا رب الله الاعراف ده جبل في ارض المحشر جبل ما بين الجنه وما بين النار اللي بيقف عليه ينظر يرى اهل الجنه ويرى اهل النار هو يا رب في لسه في ناس في ارض المحشر يا رب بعد ما الناس دخلت الجنه ودخلت النار لسه في ناس في ارض المحشر لسه في ناس واقفه يا اخوانا يعني سبحان الله هم في النص في الدنيا لا مشوا مع أه- مع اللي فصلوا للطاعه ولا مشوا مع اللي فصلوا للمعصيه جم يوم القيامه لا لقوا نفسهم مع اهل الطاعه ولا لقوا نفسهم مع اهل المعصيه لا لقوا نفسهم مع اللي وقفوا مع دين ربنا ونصروا دين ربنا ولا لقوا نفسهم مع اللي حاربوا دين ربنا لا لقوا نفسهم مع اللي نصروا شريعه ربنا في القنوات الدينيه والمساجد ولا لقوا نفسهم مع اللي حاربوا شريعه ربنا على القنوات العلمانيه والتوك شو بتاعها لقوا نفسهم في الاخر وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا كانوا بيتفرجوا على ده وعلى ده كانوا يقلبوا على القناه ديت وشويه ويقلبوا على القناه ديت كانوا يسمعوا درس الدين ويقلبوا بعضه على قناه كليبات كانوا ما بين الاثنين كانوا عايشين ما بين الاثنين كانوا عارفين دول كويس ودول كويس كانوا بيسمعوا لدول شويه ولدول شويه في النهايه لا لقوا نفسهم مع دول ولا لقوا نفسهم مع دول لا لقوا نفسهم في الجنه مع دول ولا لقوا نفسهم في النار مع دول وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ما فصلوش ليه ال ال ال ال الوقفه في النص دي زي ما قلت لكم ده طريق مصر وده طريق اسكندريه اللي فاكر ان الوسطيه انه يمشي ما بين الطريقين لا هيوصل لمصر ولا هيوصل اسكندريه لازم تفصل لازم تفصلي الطريق لازم تفصل لطريق طريق الدعوه الى الله طريق نصر الدين ربنا طريق انك تبقي جنديه من جنود ربنا طريق انك تنصر شرع ربنا طريق انك تبقى من انصار الله في الارض طريق انك تقف على ثغر من ثغور الدين طريق ان احنا نبقى مع الله سبحانه وتعالى ومع طريق الله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة هيتجننوا بقى من مشاهد النعيم يعني تخيلوا كده هو واقف هنا اهوت واهل الجنة همت واهل النار همت قاعد يبص مناظر نعيم وافراح لا توصف على الناحية ديت ويبص المناظر شقاء وتعاسة لا توصف على الناحية ديت يا اخوانا يعني ربنا وقفهم في مكان فعلا هيندموا مليون مرة عليه ان هما ما فصلوش في الدنيا ربنا بيوقفهم في النص ما بين اللي فصلوا للطاعة واللي فصلوا للمعصية ما بين نعيم دول وشقاء دول عشان يفتكروا في الدنيا لما كانوا مش عايزين يفصلوا الطريق من الاتنين ما فصلتوش ليه ساعة واحدة على جبل الاعراف تفوق الواحد وتخليه يفصل طب احنا عايزين نقف بقلوبنا على جبل الاعراف من الوقت عشان نفصل لطريق الطاعة من الان عشان نفصل لطريق ربنا من الان وهم واقفين ربنا سبحانه وتعالى ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوا السلام عليكم يا عم الشيخ يا راجل يا طيب يا اخوانا يا اللي كنا معاكم في الدنيا يا جماعه يا اللي كنا بنحبكم في الدنيا قال لها امال انت ما كنتش ماشي في الطريق ده ليه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واقفين هيتجننوا عشان يبقوا من اهل الجنه هيتجننوا عشان يدخلوا الجنه هيتجننوا عشان ينالوا هذا النعيم واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار يعني هم واقفين يسمعوا وجبه من وجبات العذاب والعياذ بالله وصرخه من صرخات المعذبين واذا صرفت يعني غصب عنهم يعني لا اراديا ابصارهم بضمير الجمع يعني الكل فجاه يلفت عينيه يعني اهل الاعراف جميعا يلتفتوا مره واحده على الناحيه بتاعه النار تلقاء اصحاب النار تلقاء يعني في تلقائيه يعني الناس يا اخوانا فقدوا سيطرتهم على مشاعرهم في الموقف ده من شده ال- الفجوه المهوله اللي ما بين اللي فصلوا للطاعه واللي فصلوا للمعصيه فقدوا سيطرتهم على اعصابهم في الموقف ده واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب ما تخليناش مع دول ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لما كنتم بتحاربوا شرع ربنا ودين ربنا ايه يعني ق- مواقع ولا قنوات كان ليها شعبيه وكانت الناس بتتفرج عليها اختريتوا بالناس اختريتوا باللي بيتفرجوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه اهم دول الوقت هم اللي انتوا كنتوا بتسخروا منهم وبتشوهوا صورتهم وبتعتدوا عليهم وبتخوفوا الناس من طريقهم وبتخوفوا الناس منهم اهم هؤلاء الذين اقسمتم وكنتم بتقسموا للناس ان مش ده الدين ومش ده الطريق ومش ده اللي يرضي ربنا هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه اقسمتم بالله يعني الناس دي كانت بتتكلم لغه الدين ايوه يا اخوانا اصل العلمانيين ما يقدروش يقولوا انهم ضد الدين انما هم يقدروا يقولوا ايه ان مش ده الدين هو ده اللي يقدروا يقولوه مش ده الدين عشان كده تلاقي في لغتهم دايما لغه الايه لغه ال- الدين في كلامهم هم بيتكلموا عن افجر المعاصي تلاقي واحده راقصه وهي بتتكلم تقول لك انا جالي عرض ان انا ارقص في اسرائيل ولكن عشان الوطن وعشان ربنا ما رضيتش ورفضت فربنا اكرمني وعوض عليا هنا في مصر بحفلات كسبت اضعاف اللي كنت هكسبه من اسرائيل شوفوا الكلام يعني ايه هي هي بتتكلم بلغه الدين دلوقتي هي لازم تدخل كلمه ربنا كده ليه عشان هم ما يقدروش يقولوا ان هم ضد الدين ما يقدروش يقولوا انهم اعداء لله انما اللي يقدروا يقولوا لا لا مش ده الدين مش ده الدين امال ايه هو الدين زي اللي كان يعني ال- المغنيه اللي قتلت من من زوجها وهي كانت بتقول انا انا انا كافحت في حياتي اكتر ما النبي كافح في السيره بتاعته عليه الصلاه والسلام ان هي لقت في حياتها من المعاناه بقى ابو جهل وابو لهب بقى قابلوها في ال في النايت كلابات اللي كانت فيها فقابلت بقى هؤلاء ال ال واشد من الكفاح اللي النبي عليه الصلاه والسلام كافحه في السيره بتاعته يعني عايزين يدخلوا الدين في الكلام بتاعهم وخلاص عايزين هؤلاء الذين اقسمتم هم كانوا بيقولوا والله هم كمان هم كانوا بيعادوا ربنا ويتكلموا بلغه الدين هم كمان زي الممثله اللي تقول لك انا قبل اي عرض لازم استخير ربنا سبحانه وتعالى والثانيه اللي تقول لك الحمد لله ان ربنا وفقني في الحفله ديت انا دعيت ربنا و... والثالثه اللي تطلع تقول لك يا رب يا رب يا رب الفوازير تعجبكم السنه دي ولا يا رب التمثيليه تعجبكم السنه دي يعني كمان بتتوسل وبتبتهل وبتلح في الدعاء عشان الدعاء يستجاب هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه الموقف كله نداءات الموقف مفعم بالمشاعر اللي احنا دلوقتي يا اخوانا في اللحظات الاولى من الجنه ومن النار واهل الاعراف واقفين عليها بيتفرجوا على اول يوم في الجنه واول يوم في النار قبل ما ربنا قبل ما ربنا يمن عليهم بالمغفره بيوريهم بس اول يوم هنا واول يوم هنا اول ساعات هنا واول ساعات هنا عشان يشوفوا هم ضيعوا على نفسهم ايه كفايه حفلات الاستقبال على ابواب الجنه اللي هم ضيعوها على نفسهم كفايه حفلات لا يدخلنهم مدخلا يرضون ده ربنا هنا مش بيقول لا يدخلنهم جنه مدخلا ده ربنا بيتكلم بس عن ابواب الجنه في الايه دي بس مش اكتر بيتكلم بس عن حفلات الاستقبال على ابواب الجنه بيتكلم بس عن عطاءات ربنا والنعيم اللي بياخدوه على ابواب الجنه على المدخل بس لسه على الابواب بيتكلم بس على الاكرام والحفاوه اللي ياخدوها على باب الجنه لا يدخلنهم مدخلا يرضونه امال اللي بعد المدخل ايه يا رب بقى امال اللي بعد الابواب ايه ده, ده قصص تانية بقى ونعيم تاني واحوال عظيمه عظيمه عظيمه ولكن ربنا بيشوقك بباب الجنه بس مجرد انك تفتكر جمال ابواب الجنه نعيم ابواب الجنه العطاءات اللي هتؤخذ من على ابواب الجنه حفلات الاستقبال في الجنه اهل الاعراف واقفين بقى بيتفرجوا على المدخل اللي يرضى اهل الحق دهوت واقفين يتقهروا ويتحسروا يا ريتنا فصلنا لطاعه ربنا ويسمعوا شايفين اهل الاعراف بينادوا اصحاب الجنه سلام عليكم هو اهل الجنه ردوا عليهم ولا حد عبرهم وبعد كده ينادوا لاهل النار ما اغنى عنكم شبعكم ولا حد عبرهم يعني هم كانوا مع دول ومع دول في النهايه لا دول افتكروهم ولا دول افتكروهم لانهم ما كانوش ليهم هويه واضحه في الحياه ما فصلوش لطريق واحد لطريق واضح اوعى تقف في النص اوعي تقفي في النص اوعى في النص اللي هو الوسطيه دي مش وسطيه ده ضياع ده ضياع الوسطيه المشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام الوسطيه ان احنا نفصل لطريق ربنا ونفصل للحق واللي فصل للطريق التاني بتاع الباطل بقى نادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء احنا سامعين ان عندكم انهار وسامعين ان عندكم عيون وسامعين ان عندكم حاجات رهيبه القلوب بتتفتت بالعذاب انها حرمت منها اشد ما بتتفتت بعذاب النار افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله اي حاجه اي حاجه احنا قعدنا خمسين الف سنه في ارض المحشر مفيش نقطه ميه ومفيش لقمه دخلنا النار لقينا والعياذ بالله مفيش شراب غير الحميم ومفيش طعام غير الزقوم افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين والعياذ بالله موقف بيبين لكم يا اخواني ثلاث انواع من الناس واحد ناس فصلوا للطاعه وخدوا ايه وناس فصلوا للمعصيه وخدوا ايه وناس لا فصلوا الطاعه ولا فصلوا المعصيه عايشين في الدنيا جنب اهل الحيط لا كانوا مع دعاه الحق ولا كانوا مع ناصري دين ربنا ولا كانوا مع انصار الشريعه الاسلاميه ولا كانوا مع دين ربنا لما دين ربنا بيحتاجهم هو الدين ده لعبه يا اخوانا يا اخوانا الدين ده مش لعبه يا اخوانا دين ابو بكر وعمر معظم الامه ما هياش متخيلاه ولا متصوراه يا اخوانا الدين مش مدام هنا ابيض ومدام هنا اسود ومدام هنا اخضر يا اخوانا ده مش الدين اللي ربنا انزله على محمد بن عبد الله واللي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اعتنقوه يا اخوانا دين ربنا ما دينك هتتسال عنها في القبر هتسال عن ديني في القبر طب انا يعني ايه ما دينك يعني انت نصرت الدين ده قد ايه والتزمت بالدين ده قد ايه ده الشيوعي جفارة اتقتل وهو بيدافع عن الشيوعية في امريكا الجنوبية اتقتل وهو بيدافع عنها شيوعي يعاش حياته عشان الشيوعيه ومات عشان الشيوعيه انت دلوقتي بتقول انا مسلم طب انت دلوقتي ما زلت حياتك للاسلام هو مسلم دي كلمه كده هو بقى الدين كلام يا اخوانا اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا يعني ايه الدين بقى لعبه زي حته لعبه الطفل جبت له لعبه مسكها قاعد يلعب بيها الله اللعبه دي جميله قوي وبعد كده شويه ورماها واتشغل في لعبه تانية بعد كده تاني يوم افتكر اللعبه الاولانيه لعب بيها شويه وبعد كده رماها وبعد كده جت لعبه ثالثه نسى الاولانيه والثانيه تاخدوا دينهم لاعبا بيلعب بالدين قيام الليل لعبه لو قام مره ولا ما قامش الدعوه الى الله بقت لعبه لو اشتغل في الدعوه شويه ولا مش الالتزام بقى لعبه تطبيق احكام الشريعه في حياته حجاب امهات المؤمنين بقى لعبه تلبسه ولا ما تلبسوش الدين بقى لعبه للاسف الشديد يا اخوانا عايزين عايزين نفتكر الاخره احنا مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين ان في اخره ولا لا مصدقين ان كلنا هنموت وهنقف من ايدين ربنا ولا لا مصدقين ان الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضه ولا لا مصدقين ان يوم القيامة خمسين الف سنة ولا لا مصدقين ان الساعة آتية ولا لا مصدقين يا ليتني قدمت لحياتي ولا لا مصدقين ايات الجنة والنار في القرآن ولا لا ولو مصدقين دي احوال ناس مصدقين ده حال مجتمع مصدق ده حال ناس مشغولة بالدار الاخرة فين القيام فين الصيام شهر الله المحرم بعض العلماء ذهب انه افضل من رمضان لانه الشهر الوحيد اللي نسب الى الله شهر الله المحرم العلماء قالوا ان الصيام فيه افضل صيام بعد صيام رمضان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان الصيام شهر محرم فضله على سائر الشهور زي فضل قيام الليل على سائر النوافل يعني قضيه كبيره ادي احوال ناس مصدقين الاخره انه يجتهد في الصيام في شهر زي ده ان لم يكن عنده عباده اولى واهم مثلا من هذه العباده يعني يعني يا اخوانا احنا المصدقين لهم احوال تانية عايزين عايزين مجتمعنا يصدق عايزين نرجع تاني اهل يقين اهل ايمان اهل تصديق بدين الله سبحانه وتعالى الواحد لن يكف عن الصراخ بالدار الاخره والتذكير بالدار الاخره هي دي رسالتنا اللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش ولكن فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله اللي اتشغل بالخمسين سنه عن الخمسين الف سنه هو حر بس ما يلومش غير نفسه وما يزعلش غير من نفسه خلاص بقى فلا تلوموني ولوموا انفسكم ده بتتقال حتى يوم القيامه ممن اضلهم والعياذ بالله يعني قبل ما اغادر مقامي هذا آه يعني المره اللي فاتت اتحدثنا عن الباشمهندس عبد المنعم الشحات وتحدثنا عن بعض المرشحين الاسلاميين آه زي دكتور محمد يسري طبعا يعني يعني يعني ناس افاضل وناس رموز عندنا في التيار السلفي وحزننا جدا جدا ان للاسف الشديد يعني حتى ناس من اخواننا اللي كنا منتظرين انهم ينصروهم خاصه يعني ان المرشحين اللي امامهم اصلا يعني وان نزلوا تحت قوائم باسم التيار الاسلامي فهم يعني لم يعهد عليهم من انهم انصار للشريعه في حياتهم احنا يعني للاسف الشديد يعني طبعا قلوبنا مليئه بالحزن مش على كرسي يتحرق الكرسي ويتحرق مجلس الشعب من اوله لاخره احنا ناس كسلفيين من مفرق رؤوسنا حتى اخمص اقدامنا اتربينا على ان المبادئ في كل حاجه وان الدين فوق اي اعتبار وان التنازل عن الدين عشان مجلس شعب يتحرق مجلس الشعب لا يهمنا مجلس الشعب ولا يهمنا ألف مجلس شعب احنا واثقين ان ربنا هيمكن لدينه على يد من شاء الله سبحانه وتعالى واثقين ان ربنا هينصر دينه سبحانه وتعالى واثقين ان ربنا هيبوء اهل الحق المقعد الصدق في الدنيا قبل الاخره كمان وموقنين ان مجلس الشعب مش طريقه تمكين مجلس الشعب ما هو الا يعني مجاهده مننا من اجل حمايه طريق الشريعه او طريق الى نصره الشريعه انما لما نصر ربنا هيجي لا هيقدر مجلس عسكري يقف في وشه ولا هيقدر امريكا تقف في وشه ولا هيقدر علمانيين يقفوا في وشه ولا هيتنزل على الناس كسرت خطوط الحمراء بتاعه سوره المائده ولاء وبراء يترمى في الزباله وراء ال ال الامر بالمعروف عن المنكر يتبرأ منه كان النهي عن المنكر ده جريمه احنا ملناش دعوه بيها حدود الدين وثوابت الدين يعني للاسف يا اخوانا احنا كسلفيين من مفرق رؤوسنا حتى اخمص اقدامنا ماشيين ورا القران والسنه ماشيين ورا الطريق اللي النبي عليه الصلاه والسلام استحمل فيه كتير واضطهد فيه كتير واوذي فيه كتير وشتم فيه كثيرا لما كان بيمشي في اسواق منى فهذا يحثو عليه التراب وهذا وهذا يبصق في وجهي وهذا يسبه سبا شديدا وابو لهب وراه يقذفه بالحجاره حتى ادمى ساقيه وعرقبيه وكعبيه والنبي عليه الصلاه والسلام ثابت بيقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا احنا السلفيين ده طريقهم مهما حصل ده طريقنا لا احنا بتوع كراسي ولا احنا بتوع مراكز ولا احنا اصلا بنفكر في مجلس الشعب من اجل كراسي وانما من اجل حمايه الوصول الى شرع الله في البلد يعني انا حزين على اللي حصل طبعا وحزين على يعني يعني ان للاسف الشديد اخلاق الاسلام ومبادئه العليا المفروض تظهر في هذه الم... الاماكن لان ده الدين احنا بنتحرك بديننا مش ممكن اسيب ديني ولا اتخلى عن جزء من ديني عشان اوصل لحاجه ولا ي... ولا الغايه تبرر الوسيله عندنا ولا احنا من هذه الطائفه ابدا يعني انا بقول لاخواننا اللي بينصروا شرع ربنا على منهج رسول الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبتوا على ما انتم عليه القضية مش قضية مراكز ولا قضية كراسي ربنا قسم ظهر حسن مبارك في ثانية وكان المفروض ان الكل يتعظ بهذا ان نصرة ربنا لما بتيجي بتيجي على غير توقع وبتيجي بدون ما حد يتوقع الطريق اللي هتيجي بيه وبتيجي يقين هتيجي في وقت من الاوقات ان شاء الله احنا واثقين من هذا مش بنعزي اخواننا لان احنا يعني موعودين بنصرة ربنا احنا ماشيين يقتلون ويقتلون يكسبون ويهزمون يغلبون ويغلبون هو ده الطريق وهو ده يعني اللي احنا احنا نظرنا اعمرنا اعمارنا لله ونظرنا حياتنا لله ونظرنا كل ما اعطانا الله لله وعشنا حياتنا على عهد ان نعيش لتكون كلمه الله العليا لا بنتمنى ان احنا نموت على الكرسي ولا بنتمنى ان احنا نموت قدام قناه فضائيه احنا بنتمنى ان احنا نموت ممزقين اشلاء شهداء في سبيل الله على اعتاب المسجد الاقصى باذن الله سبحانه وتعالى يا اخوانا دين ربنا مش هينصر بالتنازلات ودين ربنا مش هينصر بكسر الخطوط الحمراء يعني وكأن سورة المائدة بالكلام عن الحاكمية والكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام عن الولاء والبراء والكلام عن الجهاد في سبيل الله كأن كل دي معاني احنا بنتبرأ بيها عشان ايه مفيش حاجة تستاهل لو احنا مصدقين ان في اخره فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل اليقين ويجعلنا من اهل التصديق اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم اللهم اقصم ظهور كل من حارب دينك وكل من حارب شرعك انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك